أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم يشرفنا في حلقة اليوم جناب القوم زكريا بطرس أهلا بك يا وتسابوني يا اهلا وسهلا يا مرحب
آه، برنامج في الصميم هو برنامج هدفه الحوار البناء في صلب الموضوع ويلقي الضوء على متشابهات الأمور والنهاردة في الحلقة هنتكلم عن من كتب التراث عن نسب محمد أي من أين هو ومن هو يعني اللي بيقرأ في كتب الت- التراث هيلاقي فيها حاجات كتير عجيبة فمن هنا هنبدأ السؤال نقول أتسابونا من بحثك في كتب التراث هل وجدت شيئا يخص ذلك الموضوع اه بالتاكيد ما انت قلت على الموضوع مم.
اللي هو نسب الرسول اللي انت اتكلمت عليه نعم فده فعلا الموضوع اللي انا عايز اتكلم عنه وده موضوع ما سمعتش عنه اطلاقا من اي داعيه او فقيه او شيخ او امام نعم.
ومش عارف الحقيقه ليه بيتحاشوا هذا الموضوع ويتحاشوا الكلام عنه في حين إن ده موضوع حيوي وموجود في كتب التراث يبقى خلاص نناقشه في الحلقة دي okay that's great انا يسعدني ذلك و يعني لنبدا بالحديث عنه وما قالت فيه كتب التراث عن ان ودي النقطه الخطيره اللي انا عايز اثيرها امام المشاهد علشان يفكر فيها ويقرا الكتب اكتر ويبحث اكتر وهو ما قيل عن هذا الموضوع من ان مده الحمل بالنبي محمد دامت اربع سنوات أربع سنوات بقيها في بطن امه امنه
إيه طب يعني آه نقول إن الأربع سنين دول من معجزات محمد فإيه الغرابة في الموضوع؟
اه ممكن طبعا ان يقال انها معجزه من معجزات محمد قبل ما يتولد زي مثلا هو اول خلق الله برضه معجزه من معجزاته فممكن يكون ايضا مهم.
ولادته من المعجزات بس لما جم يفسروها ويحللوا الاربع سنين ما قالوش انها معجزه من معجزات الله لكن قالوا انهم حاولوا يبرروا ذلك بان في اشخاص تانيين اتحبل بيهم سنتين وناس اتحبل بيهم اربع سنين وناس اتحبل بيهم آه، عشر سنين مم.
فيعني آه، ضربوا الامثله على ان ده امر طبيعي يعني فهي المشكله هل هذا امر طبيعي ان يبقى الانسان في بطن امه اربع سنوات هو ده اللي احنا عايزين نبحثه وعايزين نشوف ابعاده في كتب التراث
طيب ده ده ال- الموقف دوت آه، موقف حرج و... وعايزين يطلعوا بيه منه مهم.
آه، ازاي هيطلعوا منه من الموقف الحرج ده
شوف اقول لك حاجه هو عشان خاطر آه، هذا الموقف الحرج اللي مش قادرين يتكلموه ولا يبينوه ولا يقولوا عنه اي حاجه مم.
آه، والمسلمين آه، مغيبين عن هذه الحقيقه في حين ده امر حيوي لازم يتعرف يعني مثلا احنا ميلاد المسيح معروف ميلاد المسيح ومعجزه ولاده المسيح نعم.
آه، لكن ولاده محمد محتاجه اذا كان هم بيقولوا ان محمد اشرف الانبياء فمن باب اولى يتعرف كل حاجه عنه فالمشكله والقضيه آه، ان الموضوع يبتدي وينتهي برباط محمد بحمزه ابن عبد المطلب وما علاقة ذلك بتلك علاقه حمزه بعم... اه طبعا تبتدي العلاقه من من البدايه قوي تقول كتب الكرا... آه، التراث آه، السيره الحلبيه باب تزويج عبد الله آه، ابي النبي من امنه وكتاب الاستيعاب في تمييز الاصحاب لابن عبد البر باب محمد رسول الله نقرا يقول لك كانت امنه في حجر عمها وهيب ابن عبد مناف فمشى اليه عبد المطلب بن هاشم بابنه عبد الله ابي رسول الله نعم وخطب له آمنة بنت وهب فزوجها عبد الله يعني عبد المطلب جد محمد ابنه لما كبر اللي هو عبد الله فخده راح يجوزه فراح لمين لوهب وسأله ان هو يجوزه بنته اللي هي آه، بنت وهيب فجوزها له وفي نفس الوقت عبد المطلب عجبه بنت عمها بنت وهيب مم.
فجاء متجوزها والاثنين تزوجوا في مجلس واحد
يعني آمنة وهالة اتجوزوا في وقت واحد آمنة بنت وهب وهالة بنت وهيب اتجوزوا في نفس القعدة واتجوز الو... واحده جوزت الراجل واحده جوزت ابوه اه عبد الله امنه وهاله اتجوزها عبد المطلب اتجوزوا في وقت واحد وفي مجلس واحد م.
وتقول ايضا سيره هشام ابن هشام عن الرسول نعم بتقول انه خرج عبد المطلب بابنه عبد الله حتى اتى وهب ابن عبد مناف مناف فزوجه ابنته امنه نعم فدخل عليها حين امتلكها مكانه يعني عند ابوها فوقع عليها فحملت برسول الله يبقى اذا مثبوت في السير انه عبد الله لما اتجوز امنه دخل عليها في بيت ابيها نعم
فحملت برسول الله خلاص نعم
ويا ترى عبد الله ابو محمد قعد قد ايه بعد كده تقول يا كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد باب وفاه عبد الله ابن عبد المطلب يقول ان عبد الله ابن عبد المطلب ابو محمد مات وعنده 25 سنه وكانت ام محمد حامله بيه قيل شهرين او اكتر او اقل يبقى اذا لما مات عبد الله كانت امنه حامل في محمد شهرين او ثلاثه قبل ما يموت م.
حمزه بقى اللي هو عبد المطلب لما اتجوز هاله حصل ايه ولدت هاله ولدت لعبد المطلب حمزه ابن عبد المطلب طيب آه معلش انا انا مش فاهم انت تقصد تقول ايه ايه اللي عايز توضحه يعني عايز اقول ان في مشكله هنا نعم.
ايه المشكله ان حمزه ومحمد المفروض يبقوا من سن واحد لان ابوه ده وابو ده اتجوزوا مهم.
في يوم واحد نعم والمشكله بقى تنشا ان عبد الله مات في السنه اللي حملت فيه فيها اللي اتجوز فيها نعم في السنه اللي اتجوز فيها مات عبد الله نعم يعني مش ممكن ابدا تحبل امه بعد كده نعم حمزه بقى جابته امه يا اما في نفس السنه الاولى من الجواز فيبقى عمره من عمر محمد مهم.
يا اما خلفته بعد كده مهم.
فيبقى اصغر من محمد مهم.
لكن استحاله ان حمزه يبقى اكبر من محمد القضيه دي معروفه ولا مش طب معروفه طب- طب وايه الاختلاف على كده يعني
ما هو هنا بقى يعني ام الداء المشكله كلها اللي اتمنى كل واحد ان هو يعرفها ويفهمها كتب التراث بتقول غير كده كتب التراث بتقول غير كده بتقول ففي كتاب عيون الاثر في المغازي والسير لابن سيد الناس باب تسميته يقول لك ذكر الزبير ذكر الزبير ان حمزه اكبر من النبي باربع سنين ده في كتاب عيون الاثر في المغازي مم.
لابن سيد الناس الزبير بيقول ان حمزه اكبر من محمد باربع سنين ثم قال وهذا لا يصلح عندي الراجل ابن الناس ده سيد الناس ده يعني راجل حقاني قوي نعم.
قال هذا لا يصلح عندي نعم.
ازاي الزبير يقول كده لان الحديث الثابت ان حمزه ارضعته سي- ثويبيه مع رسول الله يبقى المفروض من سن واحد بعدين يرجع يستدرك يقول لك ايه الا ان تكون ارضعتهما في زمانين رضعت ده الاول بعدين رضعت ده الثاني ويؤكد ابن الناس ان آه، سيد الناس آه، ان حمزه اكبر من محمد بقوله انه كان اكبر من رسول الله بسنتين مش اربعه سنتين بعدين ال- الخاتمه اللي تتقال دايما في اي افتاء والله اعلم وفي كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني باب حمزة نعم يقول ولد حمزة قبل النبي بسنتين أو أربعة يعني حمزة أكبر من النبي طب ازاي ده ابو ده وابو ده اتجوزوا في يوم واحد يبقى ازاي ان حمزه يبقى اكبر مم.
في حاله واحده يبقى اكبر لو كان عبد الله لسه عايش نعم وبعد اربع سنين خلف محمد لكن اللي حاصل والم- الزنقه في المشكله ان عبد الله مات في اول سنه فم- يبقى زي الاربع سنين دولت يجوا في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد باب مهم.
الطبعه الطبقه الاولى نعم قال قوت وهنا حته بقى تاريخيه كمان مش مجرد كلام لا ده تاريخ قتل حمزه يوم معركه احد وهو ابن 59 سنه عمره كان كام بقى 59 سنه وكان اكبر من رسول الله باربع سنين قتله وحشي ابن حرب وشق بطنه طب لحظة واحدة عشان الحسبة اتفضل.
كده خربت صح آه، في غزوة أحد عمر محمد كان كام سنة؟
الاول عمر حمزه قلنا كام سنه نعم 59 أيوه فنيجي لعمر آه، محمد في آه، دائرة المعارف الإسلامية وهذا واضح ويا ريت الكاميرا مان يحط لنا آه، ضوء ما دائرة المعارف الإسلامية نعم آه، بتقول في صفحة آه، في الجزء 29 وصفحة 9112 نعم.
ولد محمد سنة 570 ميلادي يبقى ده ايه؟ اكتب عندك وشوف سنة 570 ميلادي وكل المشاهد برضه يكتب الحاجات دي سنة 570 ميلادي نعم وفي نفس المرجع صفحة 9140 دائرة المعارف الإسلامية نعم جزء 29 يقول لك كانت معركة أحد اللي مات فيها حمزة نعم وهو عنده 59 سنة نعم كانت معك- معركة أحد في العام الثالث للهجرة أي سنة 625 دي معركة أحد طيب نعمل حسبة بقى نعم 625 غزوة أحد ناقص 580 570 570 مولد محمد نعم الفرق يبقى كام
55 سنة 55 سنة ده عمر مين محمد 55 سنة عمر حمزة كام قلناه 59 سنة طيب في غزوة أحد محمد كان عنده 55 حمزة كان عنده 59 يبقى في فرق كام سنة؟
أربع سنين أربع سنين وعلى فكرة السيرة الحلبية باب بيان ما وقع من الحوادث إلى زمن وفاة محمد نعم وسيرة ابن هشام كذلك نعم بتقول هذا الكلام انه آه، لما مات حمزة قتل في معركة أحد كان عنده 59 سنة ومحمد كان عنده في ذاك الحين 55 سنة طب معلش يا أستاذ سابون عشان أنا بصراحة مش متابع كويس إيه فرق إيه, إيه أهمية الفرق ده في ال- في السن ما بين محمد وحمزة؟
طبعا ده ده فرق كبير يا حبيبي قوي فرق خطير يعني إيه إيه أهميته يعني؟
حاضر اقول لك أنا. حاضر. آه، اهميته تتركز في هذا السؤال الخطير والخطير جدا مم.
الذي يطرح نفسه على مائده البحث نعم.
وبس ارجو من المشاهد انه لا يصدم آه، فكلامي مجرد سؤال يحتاج الى اجابه وتوضيح متفقين من البدايه نعم ده سؤال واحب ان مشايخ المسلمين الشيخ القرضاوي الشيخ الطنطاوي الشيخ ببلاوي اي واحد من هؤلاء نعم المشايخ الكبار والمحترمين يدلنا رد على هذا السؤال السؤال ايه بقى ان كان عبد الله ابو محمد قد تزوج في يوم واحد مع ابوه عبد المطلب اللي هو ابو حمزه نعم جوز في واحد ومات عبد الله في نفس سنة زواجه فكيف يكون حمزة أكبر من محمد بأربع سنين ما هو لو كان عبد الله كان مستنى أربع سنين وخلف محمد كانت انحلت المشكلة يبقى خلفه بعدين وإذا وضع السؤال بصورة أكبر وأكثر وضوحا وأرجو الاستسماح ولا يصدم أحد من سؤالي أرجوكم محمد يبقى ابن مين بعد أربع سنين الأربع سنين يا نهار ابن أبيض.
مين ل- ل- لحظة واحدة طيب إذا كان في شك في النسب ليه مش مذكور في كتب التراث؟
ده مذكور في كتب التراث يا حبيبي مين قال لك انه مش مذكور فين؟
في كتب التراث فين؟
اقول لك في كتاب البدايه والنهايه لابن كثير باب تزويج عبد المطلب لابنه عبد الله جزء 2 وصفحه 316 يقول لك كده بلغ النبي ان رجالا من كنده يزعمون انهم ان محمد منهم وهم منه من كنده؟
قبيلة من قبائل العرب غير بني قر- غير قريش وبني آه، هاشم يعني نعم فقال محمد رد بقى لما عرف السؤال الناس بيقولوا انه هو مننا مم.
قلنا لا يعني مش من قريش يعني مش من عبد الله من كنده مصيبة فقال إنا لن ننتفي من آبائنا نحن بنو النضر ابن كنانة
مم.
ده بيعترف نعم وفي كتاب دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني قال ابن عباس يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم وأنسابهم فجعلوا مثلك مثل نخلة في ربوة من الأرض فغضب رسول الله
معناه تقول الكلام ده يعني ملهاش أصل اه نخلة في ربوة ملهاش أصل مش في مزرعة بتاعت ناس معروفين اه
يعني واحد حطها و- وطلعت كده مين اللي حطها محدش عارف كلام صعب وعشان كده محمد يفهم هذا الكلام فغضب رسول الله يعني كانوا بيقولوا له يا فرخ يعني انا ما اعرفش الكلام ده مهم.
وفي المرجع نفسه كتاب دلائل النبوة للحافظ ابن أبي نعيم الأصبهاني قال العباس بلغه الر- بلغ الرسول بعض ما يقول الناس يا رسول الله إن قريشا إذا التقوا لقي بعضهم بعضا بالبشاشة وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها يعني بيسخروا مننا أن نبيكم مش معروف له أصل فغضب رسول الله عند ذلك غضبا شديدا وقد علق بعض الباحثين على ذلك بقولهم ان رجالا من كنده وليس من بني هاشم قالوا ان محمدا من نسلهم واعترف محمد بذلك وقالوا ايضا ان محمدا كالنخله في ربوه اي لا اصل له الكلام ده في كتب التراث
طب ده ده كلام ده كلام صعب و- ويجرح يعني ليه فقهاء المسلمين ما بيناقشوش الكلام ده على شاشات التلفزيون والفضائيات عشان كده انا بصير هذا الكلام علشان خاطر يفهمونا الصح ايه والغلط ايه والكلام ده اصله ايه وفصله ايه نعم علشان خاطر ما يبقاش المسلمين معتم عليهم كل هذه الاخبار نعم.
ومحدش منهم بيدرس ولا بيشوف شوف يا عزيزي الفاضل آه، مما يزيد الطين بله في هذا الامر كتاب السيره الحلبيه للامام برهان الدين الحلبي باب ذكر حمل امه صمع- صلعم تقول كانت امه تقول اني حملت به فلم اجد حملا قط كان اخف علي ولا اعظم بركه منه دي مصيبه بتقول انها ما لقتش الحمل لما حملت بيه ما كانش فيه اي حمل عليها اخف من حمله
كانت حامل قبل كده يعني هو ده السؤال اللي بيطرح نفسه انا عندي مراجع كتير عايز اقولها بس انا مش عايز يعني اللي عايز الحاجات يقدر يشوفها نعم.
في الخصائص الكبرى للسيوطي وفي البداية والنهاية لابن كثير هذا الكلام يقول لك وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة نعم
إنها بتقول إن أنا آه، لما حملت بمحمد كان أخف علي من أي حمل آخر هل يفهم من هذا بقى أنها حملت أكثر من مرة طب يا واد سابونا مطروح.
ازاي عبد المطلب يقبل حاجه زي ت- تؤدي للعار زي كده دي حاجه مخجله جدا يعني شوف يا عزيزي الفاضل الموضوع ده هو في الجاهلية وعبد المطلب كان عايش في الجاهلية نعم ما كانش ليه المشاكل الكبيرة ديت مم.
ليه؟ ما كانش عندهم ان المراه لما تضاجع اكثر من الرجل في مشكله زي عمرو بن العاص نعم عمرو بن العاص في مكتوب السيره الحلبيه باب تزويج عبد الله من امن امه ان عمرو بن العاص م- أربع أربعة من رجال مكة اشتبه مين أبوهم لأنهم ضجعوا أمه الأربعة مت- بالتوالي ده الكتاب ده في كتب التراث كتب التراث وبعدين قالوا لأمه يبقى مين أبوه فاختارت العاص وقالت هو ده هو عشان غني ومريش وهو قبل هو تفهمش أصله إيه بقى ما هو نخلة فيه ربوة نعم والمصيبة إن في إن دي حاجات كتب في التاريخ معروفة لدى الجميع
طيب هل حاجة ل- ل- لما حد كتب الكلام ده كله آه، ليه حكموا بتفكيره بتكفيره اه تقول لا.
لهم ايه في الكلام دوت اقول لهم هو طبعا واحد كاتب مصري كتب الكلام ده مهم.
واتحكم عليه بتكفير هذا الرجل رغم انه كاتب شهير نعم آه، فانا دايما اقول الحقيقه مره وزي بالظبط لما يكون فيه راجل آه، تسلك امراته سلوكا معوجا معوجا والسلوك معروف عند جميع الناس لما يجوا للراجل ويقولوا له الكلام ده يقتل اللي بيقول له الله ده حقيقه الحاجه الثانيه يا عزيز اتفضل كنت عايز تقول طيب حاجة؟
آه، يعني انت قلت ان في اعتبارات كتير في الد- في الجاهليه ودي كانت واحده منها مهم.
آه، الدين اللي وراها صح واحد كان في حاجة اسمها سه- سامحوني يعني في اللفظ أيها المشاهدون نكاح الاستبضاع لما واحد ما كانش بيخلف يدي مراته الراجل تاني تعاشره لحد ما تحبل يرجعها عنده البيت كانوا بيسموه زواج الايه الاستبضاع من عادات الجاهلية الغريبة جدا
طب ال- العاده ديت انتهت ولا لسه موجوده آه شوف يا عزيزي الفاضل وهل هو العاده ديت دلوقتي موجوده في الاسلام ولا لا انا ما آه.
يهمنيش الجاهليه انا يهمني في الاسلام في الإسلام نعم في الاسلام آه، بس كنت عايز اضيف حته صغيره ان في ايام الحج كانوا بيطلقوا الناس على بعضيها زواج جماعي فكل العادات دي كانت عند العرب ما فيش مشكله يعني هل واصلت الى الاسلام في موطئ مالك كتاب الاقضيه باب القضاء بالحاق الولد بابيه نعم ومنتخب كنز العمال يقول عن عبد الله ابن مح- عبد الله ابن ابي اميه المخزومي ان امراه هلك عنها زوجها وبعد أربعة أشهر وعشرا يعني حوالي آه، 14 شهر يعني مهم.
أكثر من سنة تزوجت فقعدت مع جوزها مجرد أربع شهور ونص ولقاها حامل نعم.
يعني خلفت نعم فراح لعمر بن الخطاب قال له ايه الحكايه دي؟ فعمر بن الخطاب آه، راح جمع الناس وسالهم قالوا لا لا لا ما فيش مشكله آه، ممكن ان آه، ال- الراجل الاولاني وضع الماء والجنين تجمد بعد ما مات وبعدين لما الراجل جه اتجوزها فالميه بتاعته صحت الجنين فكمل ايه؟ ايامه مين تعديل يعني طيب.
طيب. تبرير الكلام ده موجود في كتب التراث وفي كتاب الاتقان في علوم القران للحافظ خطب عمر آه، آه، في الناس وقال لهم اليس اتيتني وانا استق آه، بيقول ايه آه، كيف يتسافدون يتناكحون تسافد الحمر يعني الحمير بيتكلم عن المجتمع مهم.
و- وشريعة القتل آه، وغير ذلك من القصص كتير بقى اللي هي ظهرت في الإسلام وممكن يتقبل هذا الموضوع لكن المهم أن عبد المطلب في عصر الجاهلية ما نعم.
كانش عنده مشكلة في هذا الأمر آه، أنه يحصل الموضوع ده وإحنا محتاجين إلى الرد من الأحباء طيب آه، ايه راي علماء المسلمين في الموضوع ديت وخصوصا المشكله الخاصه بميلاد نبي الاسلام محمد بن عبد الله ان كنا ال- نقدر ال- نقول.
آه، فقهاء المسلمين والمفسرين ابتدوا يضربوا الأمثلة نعم.
على أن الحمل ده ما فيهاش حاجة أربع سنين مش مشكلة نعم ففي السيرة الحلبية آه، بتقول ذكر أن مالكا رضي الله عنه مكث في بطن أمه سنتين والضحاك ابن مزاحم قعد سنتين برضه و آه، في محاضرات للجلال السيوطي أن مالكا مكث في بطن أمه ثلاث سنين والإمام القرطبي قال ابن العربي إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة وأكثر من ذلك يعني ممكن الجنين يقعد عشر سنين في بطن أمه وأيضا في كتب التراث أن طفل نزل من بطن أمه عنده عشر سنين مهم.
شعره لحد كتافه نعم.
واول ما لقى طيره قدامه هشها لا هش يعني نزل من بطن امه ويتكلم الكلام ده قلناه قبل كده في حلقه من الحلقات كيف يفكر مسلم القرن الحادي والعشرين في هذه المسلمات الموروثه ليأتوا لنا بحادثة واحدة في كل كتب التاريخ عن الطب بأن في واحد قعد في بطن أمه حي لمدة سنتين أو ثلاثة أو أربعة احنا نعرف انه تسع شهور يتم حي قول لحد 11 او 12 شهر لكن فيما بعد ذلك لا يبقى انسان حي في بطن امه نعم فيثبتوا لنا خصوصا انا بقول للجماعه بتوع طب الازهر يا اطباء كليه الطب بجامعه الازهر هل عندكم في تاريخ الطب ما يؤيد هذا الكلام ارجو انكم انتوا تبحثوا وتشوفوا وتقولوا لنا وبعدين اللي انا عايز اقوله عايز اقوله عايز اقول ان كان محمد اول خلق الله ليه ربنا ما كانش خلاه يتولد ولاده طبيعيه او بمعجزه زي المسيح يستنى في بطن امه اربع شهور اربع سنين ويتولد يبقى ده كان معين من قبل خلق الله آه، انا اتمنى آه، ان الناس تفكر وتشوف محمد اللي بيتبعوه هل هو ابن عبد الله واي عبد لله في ذلك الحين هو ابنه والمهم كمان اللي انا عايز اقوله الا يفسر هذا الوضع روح الشراسه والانتقام اللي عاشها محمد ضد الناس والبشر والمجتمعات نعم نعم انا عايز راي قدسك الحساب ال- ال- كل بحث وله نتيجه هل محمد هو ابن عبد الله هذا هو السؤال الذي أطرحه على السادة الفقهاء والعلماء ورجال الدين عشان يقولوا لنا وقدسك تقول ايه أنا لست فقيها يا ابني ولست من رجال الدين إني مجتهد وأسهل وأسهل أمين.
وليس علينا إلا أن نسأل وت- ويأتينا الجواب ويفكر أيضا المشاهدون في ذلك الأمر ويسألوا ليأتيهم الجواب إذا أتاهم شكرا يا وتسابونا اكتبوا لينا وابعتوا لنا على العنوان اللي هيبان على الشاشه ويا ريت تفتكروا الموضوع دوت اتحدى ان اي حد فيكم فكر في الموضوع ده قبل كده او جه على خاطره شكرا يا وتسابونا على الموضوع الشيق الى اللقاء في حلقات مقبله آمين.
سلام عليكم سلام.